أحبائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة أهلا وسهلا بكم في برنامجكم أسئلة عن الإيمان آه، النهاردة بيشرفنا في الحلقة جناب القومس زكريا بطرس أهلا بيك وتسابوني يا مرحبتين اهلا وسهلا أحبائي المشاهدين عشان ما يبقاش فيه قيل وقال بخصوص الأخ المبارك محمد سعيد أحب أطمنكم إن هو بخير وهو لسه معانا وخدمته مستمرة وقوية إنما هو غايب عن الحلقات في التصوير دوت وسأل ضعفي إني أ- أكون مكانه لكونه في سفر في شغل عاجل وربنا يرجعه لينا بالسلامة فمش عايزين حد يطلع ويقول محمد سعيد كذا ومحمد سعيد ما كذاش احنا بنقول لكم محمد سعيد موجود وبخير وهو بس مشغول دلوقتي في سفرية و... واحنا فيها نسأل قدس ابونا انه يرفعه في الصلاة يرجع يرجع سالم ويرجع غانم من الشغل اللي فوق فيه امين امين بس انا ليا تعليق بسيط على تعليقك يعني اتفضل ما احبش اكمم الناس نعم يعني كل انسان يقول على راحته يعني عايز يقول ان هو مريض يقول مشلول يقول يعني سيب الناس تعبر عن رايها يعني بس الحقيقه لو حد عايز يعرف الحقيقه يع- يعرف الحقيقه من خلالنا امين فمحمد بخير والحمد لله زي ما حصل مرة قبل كده غاب وجه بداله الأخ أنطوان نعم.
عادي ف خدام ربنا كتير يعني امين امين لكن نصلي له عشان ربنا يساعده في آه، عمله ويخل- ويكون ويانا المرة الجاية امين بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين يا من لا تترك نفسك بلا شاهد شكرا ليك لأجل الذين يشهدون لك شكرا ليك لأجل خدمة أخونا محمد سعيد وأسألك يا رب أنك تكون وياه في عمله الآن وترد له وترد لينا بالسلامة عشان خاطر يتمجد اسمك القدس من خلاله وبارك أخونا أحمد الذي حل محله وضاعف له البركة وبارك كل المشاهدين ولك كل المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد آمين امين امين شكرا وتسابوني آه، برضو بيوصلنا ايميلات كتير آه، من مصر ومن البلاد العربيه والاسلاميه الايميلات مش بتوصل بس من اخواننا واحبائنا من المسلمين لا برضو بتوصل من المسيحيين اللي هم جاهزين ينزلوا الميدان يعني مثلا على سبيل المثال ودوت واحد من الايميلات اللي وصلت آه، أبي الحبيب القوم الزكريا أقبل أيديكم وأرجو لكم دوام الصحة وأنا أحد أبنائكم من مصر أريد أن من ق- من قدسك أن تساعدني في أن أكون مستعدا لمجاوبة من يسألني عن سبب الرجاء الذي فيا بأن ترسل بعض من أبحاثكم ولك جزيل الشكر آه، ده واحد من الايميلات اللي بتيجي والناس جاهزه من الاخوان المسيحيين ان هم يردوا عن اسئله احبائنا واخواننا من المسلمين ازاي قدس ابونا الناس توصل لابحاث قدسك عشان تكون آه، حاجه يتباركوا بيها ويستخدموها للشهاده لاسم المسيح آمين في الحقيقة موجود على ال website والإنترنت آه، موقعين موقع آه، www.islamiyat.com و www.islam-christianity.net هيخش يلاقي كل ال- الماتيريال بتاعتنا والكتب والمحاضرات و- والحلقات وكل حاجة موجودة هناك وشكرا جزيلا لمشاعر الأحباء ومشاركتهم وربنا يرسل خدام أكتر وأكتر امين آه، دلوقتي هنخش في حلقات في اسئله الحلقه بتاعت النهارده وتسابونا آه، وبرنامج اسئله على الايمان اتكلم كتير عن القران والاحاديث المحمديه وسيره محمد تعليم الاسلام من وجهه النظر المختلفه النهارده الحلقه الجديده اللي احنا فيها هنتعرف على راي الشيعه بخصوص الامور الاسلاميه وخصوص القران ولنبدا مين هم الشيعه وايه هم بالظبط آه، طبعا آه، انا لا اتكلم بصفتي عالم اسلامي في الامور الاسلاميه لكن انا بعتمد على المراجع الاسلاميه في ده الكتاب م- مشهور قوي وانا عرضته قبل كده كتير وهو دائره المعارف الاسلاميه اللي سحبوه من السوق طبعا لان كل كتاب بنتكلم عنه بيتسحب من السوق ف وبيتباع في السوق السوداء برضه فالكتاب دوت آه، موجود في الجزء ال- العشرين وفي صفحة 6405 بيتكلم عن الشيعة لهم آه، وضع كامل الشيعة أهمت كاميرامان بليز أهو كل ده أبحاث عن الشيعة وأوضحهم ومن خلال هذا أنا بتكلم وبقول ان هو بيقول انهم كانوا بيتسموا ايضا آه، الجماعه وهم الذين يؤمنون بخلافه لا يؤمنون بخلافه ابو بكر وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وبيؤمنوا ان الامور الع- علي بن ابي طالب اما السنه فهم اللي بيؤمنوا بخلافه ابو بكر وعمر وعثمان بن عفان ومش كده بس وبيؤمنوا ان الخلافه هي محصوره في قريش دول دول اهل السنه لكن الشيعه يعني اهل السنه كانوا بيسموا الجماعه ايضا الجماعة لكن الشيعه بيسموا اهل البيت اهل بيت محمد نعم آه، فهم الذين لا يؤمنون بخلافة أبو بكر زي ما قلت وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ولكنهم يؤمنون بخلافة علي بن أبي طالب فهم يعتبروا الشيعة يعني الذين تشيعوا لعلي بن أبي طالب على أنه هو أحق منهم بالخلافة آه، لأنه من أهل بيت محمد فهو ابن عم محمد ويحصرون الخلافة في أهل البيت وقد وقعت بين أتباع المذهبين الشيعة وأهل السنة حروب كثيرة وقتل من الطرفين قتل من الطرفين أعداد وفيرة في معارك كتير طب ممكن قدسك تذكر لنا بعض من هذه الحروب والمعارك بالتأكيد آه، أول تصادم كان في معركة الجمل بين السيدة عائشة زوجة محمد وبين علي بن أبي طالب ابن عم محمد جاء في كتاب الردة في الإسلام للأستاذ حسن غريب الطبعة الثانية صفحة 145 بيتكلم عن هذه الحرب بتاعت الجمل وبيقول أنه قتل فيها 15 ألف مسلم من الطرفين وفي نفس الكتاب بيتكلم أيضا في صفحة بعد كده لأنها واخدة كذا صفحة بيتكلم عن حرب صفين بين علي ومعاوية قتل فيها سبعين ألف مسلم خمسة وأربعين ألف من أهل الشام وخمسة وأربعين أهل من أهل العراق 25 خمسة وعشرين ألف وجاء في موقع على الإنترنت اسمه البينة دوت نت يقول قامت الحرب بين الدولة العثمانية والدولة الصفوية وقاموا بارتكاب مجازر صفوية في إيران يعني مجازر اقتلعت من تلك المدينة تمام مروعة اقتلعت من تلك المدينة تماما وأصبحت تبريز مدينة شبعية شيعية بالكامل حيث أنه قتل في يوم واحد 140 ألف مسلم من الجماعة وتوالت الحروب في تاريخ طويل وقتل الآلاف باسم الدين ويكفي أن ننظر إلى ما يحدث الآن في العراق بين الشيعة وبين السنة والواقع أن المشكلة الأساسية هي أن الدين الإسلامي شرع مبدأ الحروب واستحل دماء البشر زي ما مكتوب في سورة الأنفال 65 يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال فكل واحد عمال يقتل لأنها وصية في القرآن
طب يا قدس أبونا ممكن آه، توضح لنا فين السنة بيتمركزوا وفين الشيعة بيتمركزوا يعني التوزيع الجغرافي بتاعهم ازاي مظبوط معلوم أن أهل السنة تنتشر في الجزيرة العربية ومصر وغالبية البلاد العربية وجاء في موقع عقائد www.aqaid.com على الانترنت توزيع الشيعة في العالم فالشيعة تنتشر في إيران بنسبة 91% م.
وأذربيجان 70% وباكستان 25% وتوجد بنسب مختلفة في العراق ولبنان ومصر والهند وأندونيسيا وبعض الدول العربية والإفريقية فهم ليسوا قلة في العالم الإسلامي طب هل يا ترى في أي خلافات تانية غير الخلافة بين الشيعة والسنة؟
بالتأكيد خلافات كتير قوي في العقيدة خلافات جوهرية والحقيقة في دكتور اسمه الشيخ الدكتور ناصر آه، القفاري في دراسة حصل بيها على درجة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية وصدرت في كتاب من ثلاث مجلدات تحت عنوان آه، أصول مذهب الشيعة ووضح فيه تلك الخلافات التي بين أهل السنة وضح فيها كل ده خلافات بين السنة والشيعة حول القرآن آه، كاميرامان لو سمحت كاميرامان بليز yes close thank you القرآن والأحاديث والإمامة الو- والعصمة بتاعت الإمام عصمته من الخطأ والتقية يعني الكذب والمهدية والغيبية الغيبة وعدم موت الإمام وعودته مرة ثانية والأكثر من كده بيتحدث عن حاجة اسمها الطينة والطينة دي لها قصة غريبة قوي بيقول لك ان الشيعة والسنة مخلوقين من طنطين بس اللي حصل ان الطنطين اتلخبطوا فبيقولوا ان طينة الس- الشيعة طينة طيبة وطينة اهل السنة طينة وحشة فلما اتلخبطوا بقى الشيعي في طينة شيعية وفي حتة حتة طينة سنية آه.
فلما الشيعة يعمل غلط الس- الحتة السنية تبقى هي اللي عملت الغلط ودي تتحسب بقى على واحد سني آه تحسبش عليه هو ولو السني اللي فيه حته طينه شيعيه فعمل حاجه كويسه وحلوه لان من الطينه الشيعيه ام تتحسب ده للشيعي واخد بالك آه.
دي عقيده ومذهب موجود بس بيخبوه عن الناس دلوقتي عشان خاطر الشر ما ينتشرش وكل واحد يحمل شر وتتحسب على التاني واخد بالك يعني.
لكن موجوده في رساله الدكتوراه بتاعت هذا الرجل وممكن الانسان يطلع عليه ويقراه هذا علاوه على ما جاء ايضا في كتاب كتب اخرى آه، كثيره منها كتاب جذور الشيعه وجيش المهدي جذور الشيعة وجيش المهدي واللي عمله آه، محمود المراكبي محمود المراكبي آه، وكتب فيه أبواب كتير قوي عن زواج المتعة عند الشيعة والتمتع بط- بالأطفال الصغيرين بالطفلة بالمفاخزة موجود في الكتاب أبواب و- ولا مؤاخذة يعني أنا مش عارف الكلام أنا بتكسف أقوله قدام الناس يا جماعة آه، إباحة اللواط بالنساء والصبيان في صفحة 290 في هذا الكتاب ل 200 ل 306 علاوة على ما جاء في دائرة المعارف الإسلامية أيضا تاني أهو الكتاب ده جزء 20 وصفحة 6416 6416 السطر الأول من العمود الثاني أهو هنا دي بيقول إيه حاجة مش معقول مش معقول صدقني عن شيوعية النساء لا لا لا عند إحدى فرق الشيعة لا لا لا لا لا لا أي أن معاشرة النساء على المشاع عملا بقول المثل الناس لبعضها أمور ذكرها أيضا قبيح أمور أخرى كثيرة في مراجع أخرى عديدة الواحد يندى جبينه وهو يتكلم عن هذه الأمور
آه، طب قدس ابونا آه، لو المشاهد اراد آه، وحب ان هو يتعمق في دراسه آه، في الدراسه عن اهل الشيعه واهل السنه ايه المراجع اللي ممكن يرجع لها فحقيقي في مراجع كتير في السوق أوي أوي أوي أوي لكن أسهل حاجة لل قدام التلفزيون قدام الكمبيوتر يدخل على آه، الشبكة الإلكترونية مجرد إن هو يكتب وباللغة العربية يكتب باللغة العربية كلمة أهل السنة أو الشيعة في أي خانة أي في خانة البحث search في أي engine machine engine searching engine سواء ياهو أو جوجل searching engine يدور على ال- الكلمتين دول هيلاقي عشرات إن لم يكن مئات من المواقع لمصادر قديمة ومراجع حديثة عن هذا الموضوع خش ومن المراجع المطبوعة أيضا دوائر المعارف المختلفة ومنها دوائر المعارف الإسلامية والموسوعة العربية الميسرة وهناك كتب أئمة الشيعة زي كتاب سليم ابن قيس وكتاب الكافي للكليني وكتاب آه، من لا يحضره الفقيه للقمي وكتاب بحار الأنوار آه، للباقر المجلسي وكتب مختلفة زي الإتقان في علوم القرآن وخلافه كتب كتير الحقيقة م- تزخر بها المكتبات عظيم طيب آه، دلوقتي في مواضيع الخلاف بين اهل والسنه آه، حضرتك وضحت لنا منها شويه آه، دلوقتي عايزين ناخد جزء منها وهي اختلافهم حول القران ايه اوجه الخلاف بينهم
بخصوص القرآن بخصوص القران الحقيقة توجد خلافات كثيرة بين أهل السنة وبين الشيعة بخصوص القرآن اختلافات كثيرة وأنا لا أريد أن أربك المشاهد بتفاصيلها وتفاصيل الحديث عنها سوف يأتي الكلام عنها تفصيليا بعد ذلك ولكني أكتفي بالحديث عن أكبر خلاف بينهما وهو الخلاف الخاص بتحريف القرآن لحظه واحده وتسابون ده ده استنتاج شخصي من قدسك ان في تعبير تحريف القران موجود فعلا وحرفيا في عقيده الشيعه ولا ده موجود فعلا شوف اقول لحضرتك يعني انا تعودت من اجل مصداقيه كلامي وتعودت امام الجمهور ليا حوالي دلوقتي قربنا على 200 حلقه سواء في اسئله عن الايمان او في الصميم او حوار الحق لم اقل كلمه خطا ليه لان بعتمد على المراجع والكتب الاسلاميه انا ما بجيبش حاجه من عندي ما بدعيش عظيم فهذا كلام موجود بالفعل في كتب الشيعة ومنصوص عليه صراحة ليس ذلك فحسب بل موجود أيضا في كتب أهل السنة والأغرب من هذا أن الشيعة يتهمون أهل السنة بتحريفهم للقرآن وأهل السنة يتهمون الشيعة بتحريفهم للقرآن طيب آه، ادي الجمل وادي الجمال ممكن تقول لنا حاجات من اللي قالتها الشيعه عن تحريف اهل السنه للقران
ببساطة أنا بتمنى إن المشاهد اللي قاعد ويانا يكون قدامه كمبيوتر ويخش على الإنترنت ويطلع يكتب كده في جوجل أو في ها- ياهو آه، فيصل نور الموقع بتاع فيصل نور www.fnoor.com على الانترنت هيلاقي مقال الاستاذ محمد الحياره يقتبس فيه اقوالا من كتاب البيان للامام الخوئي يقول ان الامام ابو القاسم الخوئي وهو مرجع من مراجع الشيعه الاماميه المعاصرين وهو مؤلف كتاب البيان في تفسير القرآن وهذا الكتاب الذي فرح به علماء الشيعة وعامتهم حاول فيه المؤلف واحد نفي التحريف وإنكاره عن الشيعة الإمامية قديما وحديثا واتهم فيه أهل السنة بالقول بالتحريف حيث قال في كتابه البيان في تفسير القرآن صفحة 205 وده على الإنترنت ان القول بنسخ التلاوه هو بعينه القول بالتحريف النسخ من المنسوخ أي والإسقاط وقال أيضا إن القول بالتحريف هو مذهب أكثر علماء أهل السنة شفت قول بالتحريف قول أكثر علماء أهل السنة لأنهم يقولون بجواز نسخ التلاوة نسخ نعم.
المنسوخ أي وهكذا نفهم أن الناسخ والمنسوخ في القرآن هو تحريف في القرآن من وجهة نظر الشيعة ومن وجهة نظر المفكرين يرون أن ما يقوله الشيعة بخصوص الناسخ والمنسوخ رأي سليم وخاصة أن أحدا من الأزهر لم يوضح قضية الناسخ والمنسوخ إلى الآن توضيحا منطقيا مقنعا
طب يا قدس أبونا أهل الشيعة م- م- الشيعة ما حدش منهم اتهم أهل السنة بالتحريف غير أبو القاسم الخوئي لا طبعا بالتأكيد بالتأكيد هناك الكثيرون من علماء الشيعة يقولون ذلك ولكني أكتفي بشهادة أخرى عشان الوقت إذ تقوم الكلمة على فم الشاهدين على الأقل الإمام الآخر هو نعمة الله الجزائري قال في كتابه الأنوار النعمانية الجزء الأول صفحة 97 إن الصحابة بعد النبي قد غيروا وبدلوا في الدين وضرب لذلك مثلا فقال كتغييرهم القرآن وتحريف كلماته وحذف ما فيه من آه، مدايح آل الرسول وفضايح المنافقين وإظهار مساوئهم فهو بيقول إيه إن حرق عثمان الخليفة السني للقراءات الستة وحرق ستة وخلى واحد نعم وعدم ابقائه الا على مصحف واحد بقراءه واحده هو تحريف للقران حيث ان هذه القراءات السته في اعتقادهم هي موحى بها من الله فكيف يحرقها نعم
فهاتان شهادتان عن اتهام الشيعه لاهل السنه بتحريف القران طيب أهل السنة هل اتهموا الشيعة بتحريف القرآن؟
اه طبعا كتير يوجد اكثر الكثير كثير جدا ولكني اكتفي بما جاء في موقع www.arabic.islam.islamicweb.com جاء تحت عنوان الصور المفتراه في قرآن الشيعة المزعوم يقول كاتب المقال وهو سني ان احد كبار علماء النجف وهو الامام النوري الطبرسي الشيعي كتب في صفحه 180 من كتابه فصل الخطاب في تحريف في اثبات تحريف كتاب رب الارباب ده من اقوى الكتب اللي ظهرت في هذا الامر كتاب قديم قوي وده اسمه اهوت واضح فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب حسين ابن محمد تقي النوري الطبرسي في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب أظن ده مش ما يعني مش محتاجة بقى ل- ل- ل- لفقه يقرأ يعني آه بيقول في سوره تسميها الشيعة صورة الولاية مذكور فيها ولاية تحريفهم مذكور فيها آه، ولاية علي وهو ما يثبت تحريفهم للقرآن آه وأورد نص سورة الولاية يا أيها الذين آمنوا إلى آخر هذه آه، السورة وأورد أيضا نص سورة النورين يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنورين أنزلنا اللي هو محمد محمد وعلي إلى آخر هذه السورة فهذا يثبت تحريف الشيعة للقرآن بزيادة سورتين
يعني كده بنفهم ان الشيعة بيقولوا اهل السنة حرفوا واهل السنة والجماعة بيقولوا الشيعة حرفوا صح صح نعم وتعليقي على ذلك بما أن الشيعة يتهمون أهل السنة بتحريف القرآن وبما أن أهل السنة يتهمون الشيعة بتحريف القرآن فهل نستطيع أن نستنتج من ذلك أن القرآن محرف بشهادة الاثنين بصرف النظر عمن قام بالتحريف الشيعة أو السنة بيشهدوا على بعض فواضح من مراجعهما أن الاثنين قاما بتحريف القرآن
طب ديت مواضيع هتحتاج وقفة طويلة وطبعا أدركنا الوقت لكن بنحاول وبنحاور مرة أخرى يا ريت حضرتك دلوقتي آه، تدخلنا على الرسالة الروحية آمين نسمع بيها كلمة تتغذى بها أرواحنا آمين اتفضل الحقيقة أنا الحلقة اللي فاتت اتكلمت مجمل عن آه، البدء مع المسيح عشان اللي ما بدأش يبتدي هو ممكن إن هو آه، يعني يلحقه القطر لكن الموضوع الرئيسي بتاع الحلقات ديت هو الثبات في المسيح نعم.
ازاي الانسان بعد ما يقبل المسيح يثبت في الطريق ده ليه لان الانسان بعد ما بيبدا مع المسيح بيجيله محاربات الشيطان يحاربه العالم يغريه الخطيه تجذبه انسانه العتيق الفاسد الطبيعه القديمه عايزه ترجعه للماضي فاذا هو محارب محارب بشده من كل ناحيه فعليه ان هو يثبت ولذلك الكتاب يقول اثبتوا في الرب بعزم القلب في ثبات في اتزا... في وقوف على صخر اذا الانسان محتاج يتعلم مش بس ازاي يقبل المسيح لا ازاي يثبت ضد الحروب والتجارب والشيطان والعالم والجسد والخطيه كل ديت محتاج الانسان ان هو يعرف ازاي يثبت في مواجهه ده وهو ده المواضيع اللي احنا هناخدها ان شاء الله في الحلقات القادمه كل حلقه ناخد وسيله من وسائل الثبات في الرب لكن ليعلم المشاهد ان الله نفسه سيثبتك ومش هيسيبك ابدا لان الله اب مش هيسيب ولاده آمين والى اللقاء آمين شكرا يا أتسابونا ماشي.
أحبائي آه، اسمعوا كلمة الله في الكتاب المقدس وفي أحد الأيام دخل سفينة هو وتلاميذه فقال لهم لنعبر إلى عبر البحيرة فأقلعوا وفيما هم سائرون نام فنزل نوء فزن- فنزل نوء ريح في البحيرة وكانوا يمتلئون وصاروا في خطر فتقدموا وأيقظوه قائلين يا معلم يا معلم إننا نهلك فقام وانتهر الريح وتموج الماء فانتهي وصار هدوء ثم قال لهم أين إيمانكم المسيح دايما بيسأل أين إيمانك أو بيعظم إيمانك هل أنت إيمانك أخي المسيحي هل إيمانك معك في المسيح أم في خبراتك الشخصية هل إيمانك في كلمة الرب أم في ما يتلي عليه عق- عقلك فكر آمن برب المجد الروح القدس هو اللي هيتكلم عنك لما تروح تكلم أي حد عن المسيح أرجوكم اسمعوا واستشهدوا بالكتاب المقدس وإلى حلقات أخرى شكرا يا أستاذ بونس.
شكرا جزيلا